الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة الأحباب لقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله ما وبركاته زلنا نعيش مع دولة المرابطين نعم.
قلنا حصل نقطة الانكسار بموت آه نقطة النشاط نقطة النشاط نعم نعم.
آه بموت آه عبد الله بن ياسين ثم وصلنا إلى أن دولة المرابطين انتهت تقريبا وأصبحت في بقايا سميت حضرتك الحلقة السابقة دويلة المرابطين كان آه يقودها آه عمر أبو أبو- بكر بن عمر أبو بكر اللمتون بن عمر نعم أبو بكر بن عمر صحيح.
اللمتون نعم وطبعا انا اعذر حضرتك في في عدم تذكر الاسم وده عيب مناهج تربوية كاملة نعم يعني انا آه، اتحدى اي منهج تربوي يكون شمل هذا والله الاسم إحنا درسنا في التاريخ يا كل تاريخ دكتور.
ال- يعني ال- انا انا الحقيقه الاسلام بقول لك ليه جزاك الله خيرا على هذا احنا درسنا تاريخ كتير جدا من ساعه ما كنا في اولى ابتدائي لحد ما خلصنا ثانوي صحيح.
عام لا نعرف ابو بكر بن عمر اللمتوني ولا جابوا ولا لنا عبد يوسف الله بن بن ياسين.
عبد الله بن ياسين ولا جابوا لنا سيره اي حد من صحيح.
الناس دي.
حتى عبد احنا الرحمن عارفين بس الناصر اللي ايه اتكلمنا عليه.
فشل الحمله الفرنسيه على عكا بقياده احمد باشا الجزار ده اللي انا فاكره من تاريخ كويس يعني المهم فهو آه، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم ال- ابو بكر بن عمر اللمتوني شخصيه من المع واعظم واورع واتقى الشخصيات في التاريخ الاسلامي شخصيه مؤثره جدا وتولى اداره دويله المرابطين الصغيره بعد وفاه عبد الله بن ياسين رحمه نعم.
الله وفاه عبد الله بن ياسين كانت نقطه نشاط بمعنى انها حدث يكرهه المسلمون نعم دخلنا في زمن وضوح الرؤية الكتير اتخلى عن المجموعة ديت لكن الكتير من المؤمنين الصادقين ثبتوا وصل عدد المسلمين المرتبطين بجماعة المرابطين في سنة آه، 454 إلى 14 ألف مسلم وبدأ يفكر رحمه الله في التوسع في المناطق المحيطة وإيصال الدعوة إلى القبائل المختلفة في منطقة موريتانيا ومنطقة السنغال نعم
لكن في هذه الأثناء حدث صراع بين قبيلة لمتون وقبيلة جدال بين بعض المسلمين هنا وبعض المسلمين هناك وطبعا انت عارف ان الفتنه فتنه التصارع وال والنعره و- القبليه اه والنار القبليه هذه فتنه فتنه خطيره واحنا ما نقولش والله يعني كيف حدث هذا مع هؤلاء المؤمنين آه، تذكر ما حدث بين الاوس والخزرج نعم.
وبين المهاجرين والانصار نعم هذا يحدث ويتكرر لكن من لما تيجي تراجع قصة الأوس والخزرج وقصة المهاجرين والأنصار وكيف حلت هذه المشاكل التي نشأت بينهم تجد أن أول حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بسرعة بنفسه لحل القضية نعم فقمعت الفتنة من أولها كذلك فعل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله ما بعتش مبعوث واستنى تقرير آه ولا نعم.
استنى لا لا قضية خطيرة نعم الصراع بين المسلمين هذه قضية خطيرة هذه فعلا ممكن تكون حالقة للدين الفساد وال... و- وفسادة البين والصراع بين المسلمين ممكن تكون حالقة للدين تحلق الدين.
فبسرعة ترك آه، ال- الدويلة الصغيرة وراح يحل الصراع الذي حدث بين المسلمين وكان بعيد شوية عن الدويلة بتاعته في جنوب السنغال نعم لكن طبعا ما يقدرش يسيب الدويلة بدون زعيم وبدون رئيس فاستخلف أحد القادة على هذه الدويلة الصغيرة وبرضه القائد الجديد ده أنا بقول إن هذا من أعظم الشخصيات الإنسانية بصفة عامة تعملت بس تح- الصغير تعملت الإسلامية.
حرجنا جامد قوي والله هذه فعلا شخصيات والله انا يعني فعلا بلا مبالغه نقدر نعمل 30 حلقه على يوسف المتشفين الشخصيه اللي استخلفها ابو بكر بن عمر اللمتوني يوسف يوسف ابن تشفين آه.
طبعا من البربر ما هوش عربي لكنه فعلا من اعظم المجددين والمغيرين في تاريخ الامه يوسف ابن تشفين اسم يكتب بحروف من نور رجل تكامل فيه العلم مع الورع مع التقوى مع حسن الاداره مع حسن السياسه مع حسن المنطق مع حسن الخطابه مع مع مع يعني فعلا شخصيه متكامله نعم.
من اعظم الشخصيات تولت قياده الدوله تحت مسمى نائب رئيس الدوله نعم هو نائب رئيس الدويله ونائب نعم.
نعم. ابو بكر عمر- بن عمر اللمتوني نعم.
نزل ابو بكر بن عمر- بن عمر آه، بن عمر اللمتوني عشان يحل المشكلة.
الصراع الذي نعم.
نعم. بين قبيله لمتونه, لمتونة لمتونة وجدال وجدالة نعم طيب بعد ما حل الصراع الحمد لله وفق ما بين الطرفين وجد الى جوارهم قبائل وثنيه تعبد الشجر من دون الله عز وجل لم يصلها اسلام بالمره نعم.
هذه قبائل وثنيه تماما وهو رايح يحل الصراع كان واخد معاه نص الطاقه بتاعته كان واخد معاه 7000 واحد سايب 7000 مع يوسف بن تشفين واخد معاه 7000 فلما لقى ها- هؤلاء على هذه ال- الوثنية.
الجهاله والوثنيه التامه ذهب اليهم بالسبعة ألاف وبدأ يعلمهم العبادة لله عز وجل وبدأ يدعوهم إلى الإسلام وبدا يشرح لهم امور الدين والناس انبهرت وهذه الناس كانت لا تتكلم اللغه العربيه وكانت تتكلم لغات خاصه بقبائلهم وجاب مترجمين وبدا يتكلم معاهم ويعرفهم الاسلام عشان يخشوا في دين الله عز وجل وده الرئيس وده رئيس الدوله ساب الدويله بتاعته آه.
وبدا يتوجه للنائب الى بتاعه الدعوه لله نعم.
النائب بتاعه بدا يدير الامور وهو بدا يشتغل في هذه الناحيه نعم سنه والثانيه والثالثه و15 سنه سايب الدوله سايب الدوله 15 سنه ليه كل ما يخلص قبيله لا وراه قبيله ما تعرفش الاسلام ما قالوش بقى يوسف انت شين خليك عندك وانا آه، خدت الحكم لا السلام سبحان عليكم الله على كده قاعد يعني يتحرك ادي قبيله تانية ادي قبيله ثالثه ادي قبيله رابعه الله سبحانك يا رب الله اكبر يتحرك من هنا لهناك من هنا لهناك وعمال يتوغل يتوغل يتوغل في غرب افريقيا وفي جنوب افريقيا ويوسف بن تشفين رحمه الله استنى ابو بكر بن عمر اللمتوني شهر والتاني والتالت واستناه سنه والتاني قال لك انا هفضل قاعد مستني اعمل ايه انا كمان انشر الاسلام في المنطقه اللي انا فيها وبدا يتوجه الى الشمال لقى ان المغرب العربي اللي هو موجود في شمال موريتانيا مباشره في قبائل كتيره تعبد الكبش من دون الله عز وجل ومبدله ومغيره لكل قواعد الاسلام فبدا يتحرك اليها بالسبعه الاف الذين معه وبدا ينشر هو كمان الاسلام ويعرف ده ويعرف ده ويعرف ده وبعد 15 سنه رجع ابو بكر بن عمر اللمتوني ليتسلم قياده الدويله من يوسف التي بن كان تشفين.
يحكمها من يوسف بن تشفين فماذا وجد؟
وجد دوله هو كان سايب يوسف بن تشفين بيحكم دويلة صغيرة على الحدود ما بين موريتانيا والسنغال فوجد أن دولة السنغال بكاملها وموريتانيا بكاملها والمغرب وتونس والجزائر كل دولة دولة واحدة تحت حكم يوسف ابن تشفين رحمه الله, الله أكبر.
جيشه كان مئة ألف مسلم الله اكبر الجيش كانوا بتاعه 7000 الاول مئة ألف مسلم نعم ولقى انه اسس مدينه ضخمه جدا اسمها مدينه مراكش اول مره تكون موجوده على على ال- على في التاريخ على ساحل المحيط الاطلنطي وراح معاه زار مدينه مراكش ولقى المدينه في قبها وفي قصور وفي وزارات وفي شوارع وفي يعني سبحان الله في دوله دوله الدنيا لم حقيقيه تتسلل الى الكلام ده- قلب هذا او ذاك في 15 سنه قال له يعني طبعا هو جاي يتسلم الحكم ويوسف بن تاشفين قال له الحكم تعالى طب.
انت الرئيس قال له لا انت اقدر مني على اداره الامور انا ما قدرتش اعمل كل اللي انت عملته ده انت اقدر مني على اداره هذه الدوله لعلها من المرات القليله جدا في العالم كله اللي يتنازل قائد عن كل هذا الملك لانه راى من هو اكفأ منه في اداره الامور ان شاء الله بإذن سبحان الله فترك الامر ليوسف بن تشميم منتهى البساطه وقال له خلاص انت كمل انت تبقى انت الرئيس اما انا فمكاني هو الصحراء مكاني هناك في الغابات مكاني مع اولئك الذين يعلمون عن الله عز وجل شيئا الذين لا يعرفون الاسلام الوثنيون الذين يعبدون الاشجار ويعبدون النجوم الذين يعيشون على ال- على الجهل التام بكل شريعه اعود اليهم واعلمهم كما كنت اعلمهم توزيع ادوار رائع سبحان الله رجع لله جل وعلا كله ده يعني عنده امكانيات دعويه عاليه وهذا عنده امكانيات اداريه وسياسيه رائعه خلاص انت دير توظيف، الدوله شغل التوظيف.
وانا اروح اشتغل في الدعوه بالظبط.
وراح يشتغل في الدعوه رحمه الله سنه والثانيه والثالثه بعد ال 15 سنه دولت راح يدعو الى الله تاني وتالت ورابع لحد ما استشهد رحمه الله في سنه 480 من الهجره انت عارف دخل كم واحد في الاسلام انا مش هقول لك دخل كم واحد في الاسلام انا هقول لك دخل كم دوله في الاسلام دخل 20 دوله في الاسلام 20 ابو بكر ابن عمر اللمتوني دخل 20 دوله في الاسلام وفي ناس ما تعرفش اسمه دخل في الاسلام مالي ودخل في الاسلام النيجر ودخل في الاسلام غانا ودخل في الاسلام اجزاء من نيجيريا والجابون وافريقيا الوسطى تلت افريقيا دخل فيها الاسلام على الدين ابو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله الذي كان رئيسا في يوم من الايام سبحان الله اللي كان رئيسه ساب الر- الرئاسه وراح 15 للدعوه في سنة.
سبيل الله واستشهد في احد معاركه مع بعض القبائل الوثنيه ومات سنه 480 من الهجره وجيشه 500 ألف مقاتل وكان رايح يصلح تخيل.
بين لمتونه وجداله ب 7000 ب 7000 جيشه بقى 500 500 ألف مقاتل ده غير الرجال وغير النساء وغير الأطفال غير الشعوب كلما صلى رجل صلاة في النيجر كلما زكى رجل زكاة في في- مالي في غانا.
كلما قام رجل ليلا يحج.
في في في غانا في هذه المناطق أضاف إلى حسنات أبي بكر بن عمر اللمتوني بعد هذا العمر الطويل شوف الجهد وشوف العمل اخلاص اخلاص فعلا نقطه الصدام هنا كانت نقطه واسعه جدا نعم.
نقطه الصدام كانت في المغرب وكانت في افريقيا كانت في اكثر من محور وانتصر المسلمون بفضل الله ودخلوا في طور التمكين بقت دوله المرابطين دوله واحده من تونس في الشمال الى افريقيا الوسطى في الجنوب تلت افريقيا كلها بقت دوله واحده تونس والجزائر والمغرب والسنغال وموريتانيا وغانا وافريقيا الوسطى وندنجر ومالي انت بتتكلم على وهم فعلا كل دي دوله واحده قائدها يوسف ابن تشفين رحمه الله ابو بكر بن عمر اللمتوني كل اللي خده ده كل البلاد اللي دخل فيها الاسلام ضمها لملك يوسف ابن تشفين رحمه الله واصبح يوسف بن تشفين الرجل رقم واحد في افريقيا بل لعله الرجل رقم واحد في العالم ومع ذلك يوسف بن تشفين لم ينخلع عن الخلافة العباسية مع أن الخلافة العباسية كانت في منتهى الضعف في ذلك الوقت إلا أن قال لا أفرق أبدا شمل المسلمين وأرسل للخليفة العباسي يقول له أنا رجلك في هذا المكان أنا تبع الدولة العباسية الدولة العباسية ما كانت تحكم إلا بغداد لا كل العراق ومع ذلك لا يريد أن يفرق شمل المسلمين تجردا لله عز ده وجل درس يا دكتور مهم قوي يعني احنا بنتكلم في ثلاث قواد هم او في قائدين كل واحد تحرك بشكل يخدم دين الله جل وعلا تجرد من المصلحه الشخصيه وهوى تماماً.
السلطان وحب الدنيا والرئاسه والزعامه لدرجه ان يوسف بن شفين تقول رقم واحد لكن ما زال يدين بالولاء للدوله العباسيه الضعيفه ويقول له انا تحت امارتك بالمرة ح- حتى ان الدولة العباسية ما تملك اصلا طاقة للوصول الى هذه المناطق لعل الخليفة العباسي لم يسمع اصلا عن السنغال ولا عن موريتانيا ولا هذه المناطق لكنه بيدي معنى بيقول له انا احب اوحد المسلمين مش مهم مين الرئيس اه مش مهم مين اللي في الصورة مين العنوان الرئيسي المحطوط إنما أنا جندي من جنود الإسلام هكذا قام يوسف بن تشفين رحمه الله بحملة إصلاحية في كل المناطق لدرجة أن الأمن والأمان عم في تلت أفريقيا الغربي كله وكان الرجل يسير من شمال أفريقيا إلى جنوبها لا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنمه سبحان الله سبحان في هذه الدولة هؤلاء الواسعة اتقياء اخفياء بمعنى الكلمه سبحان الله نكمل حديثنا أيها الإخوة الأحباب مع يوسف ابن تشفين بعد هذا الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله دكتور راغب قبل الفاصل كنا في ملحمة إخلاص وتجرد الله سبحانه وتعالى بين أناس يحبون دين الله جل وعلا أعلى من حبهم لكرسي الحكم الذي نعم.
يجلسون عليه يوسف ابن تشفين هذا الرجل القوي الحاج تفضلت قلت يمكن رقم واحد في العالم ما زال يرسل إلى الخليفة العباسي وهو في قمة ضعفه يقول له أنا رجلك في هذا المكان صحيح فما زلنا نتواصل مع يوسف بن تشفين ويكون حضرتك أشرت قبل الفاصل كده أو في يعني في الفاصل واحنا قاعدين عن معركة الزلاقة نعم يعني ما هي هذه المعركة ومسألة الطوائف اللي كنا تكلمنا إن الأندلس انقسمت إلى طائف أيوة.
إيه دور دولة المرابطين في هذا الأمر
هو الواقع ال- ان الاندلس احنا قلنا هي الاندلس طبعا قريبه جدا من دوله المرابطين يفصل بين دوله الاندلس وبين دوله المرابطين مضيق جبل طارق فقط دوله الاندلس هي اسبانيا والبرتغال دلوقتي ودوله المرابطين هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا نعم.
والسنغال وعد بقى كل نعم.
الدول اللي موجوده في غرب افريقيا فالطوائف دول الطوائف كانت ممزقه بين بين الصراعات والخلافات والشقاق والنفاق وكل نعم.
المعاصي وسوء الاخلاق يعني شيء فعلا بشع ده بعد سقوط كانت في الدولة دا- العامرية بعد سقوط الدوله العامريه نعم ولعل ال- الاخوه المشاهدين والمشاهدات اللي شافوا معنا قصه عبد الرحمن الناصر وازاي سلمت الامور الى دول دول الطوائف بعد ذلك وتفتت امر المسلمين في الاندلس طبعا هذا اغرى اعداء الامه كان الصليبيين يسك- يسكنون في شمال الاندلس إيه، مملكه اراجون ومملكه قشتاله ومملكه آه، نافار ومملكه ليون فهذه القوى مسنودة بفرنسا ومسنودة بإنجلترا وألمانيا تحركت لغزو المسلمين انتهزت فرصة تشتت المسلمين ربنا بيقول في القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب تذهب ريحكم.
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين نعم هذا التنازع أدى إلى الفشل فهاجم ال- الصليبيون على بلاد الأندلس وكان في شخصية ظهرت في بلاد الصليبيين اسمه ألفونسو السادس كملك قشتالة أو كستيلا مم.
وهذه الشخصية كانت فريدة في زمانهم كان شخصية عندها مهارة عالية جدا في أمور الفروسية عنده إدارة عالية جدا سياسة عالية جدا فقاد الجموع النصرانية الصليبية وكون جيش قوامه 60 ألف وبدأ يغزو به المناطق المختلفة في العالم الإسلامي وفي سنة 478 قام بفعل أدى إلى كارثة وهذه الكارثة أصابت العالم الإسلامي بالحزن والكمد الشديد وهي كارثة إسقاط طليطلة وطليطل هذه مدينة إسلامية يعني بقالها في في الإسلام حوالي 400 سنة وطبعا سقوطها هز العالم الإسلامي كله والحقيقة للأسف الشديد منذ سقطت لم تعود إلى الإسلام سا- ثانية يعني نعم.
ولما دخل طليطلة قام بمذابح شديدة ويعني ض- حول المساجد كلها إلى كنائس وحرق الكتب في مكتبة طليطلة وبدأ يشعر أهل الأندلس أن نهاية الأندلس بكاملها قريبة جدا لأن ما في قوة واحدة في داخل الأندلس تستطيع الوقوف أمام آه، ألفونسو ألفونسو.
السادس ثم تحرك ألفونسو السادس بجيشه ووصل إلى حصار أشبيلية واشبيليه كانت اقوى اماره من امارات الطوائف في داخل الاندلس وكان على راسها رجل اسمه المعتمد بن عباد الاشبيلي والمعتمد بن عباد يعني كان رجلا شاعرا وكان رجلا سياسيا لكنه كان ضعيفا في غايه الضعف فلما وجد الجيش ال- ال- الصليبي يحاصر اشبيليه ماذا فعل؟ يعني حاول مرة واثنين وثلاثة يمشي بالأمور بالسياسة لا العملية مش نافعة فأنبعت رسالة صغيرة إلى ألفونسو السادس خلى ألفونسو السادس يسحب جيشه ويرجع تاني الرسالة دي غريبة جدا قال والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين أول ما سمع كلمة المرابطين هو عارف يعني إيه مرابطين آه، طبعا.
مرابطين يعني دولة تلت أفريقيا وناس بقى مش بتوع هزار ناس يعني على أعلى مستويات الجهاد والفروسية والحضارة وحب والقوة الموت.
أو حب الموت سبيل في سبيل الله.
الله فرجع ألفونسو السادس وبدأ يجهز العدة وجهز جيش قوي وبدأ يهجم تاني على بلاد المسلمين وهو مستعد لقضية المرابطين هذه آه، المعتمد بن عباد لما قال الكلمة دي ما كانش يقصد انه يجيب المرابطين لانه كان يخاف انه يجيب المرابطين لانه عايز عايز ياخد الكرسي بتاعه, الكرسي بتاعه طبعا.
ولا عايز مرابطين ولا عايز غيره وعايز بس يفضل مستمر في المكان بتاعه لحد ما يموت لكن لما لقى الموضوع بجد والفونسو السادس عامل إيه، الفونسو السادس بيجهز جيوش تانية وتالتة عمل مؤتمر القمة الاندلسي الاول وكان في يعني- مؤتمر قمه مؤتمر قمه جاب بقى زعيم دوله كذا ودوله كذا قعدوا مع بعض طبعا مؤتمر تهريجي قعدوا مع بعض طب ده ازاي القصة دي من نتصرف؟
زمان يعني.
اه طبعا هي قصه قصة هو تاريخ الامه لو- في في مشاكل كتيره طبعا فقال لك نعمل ايه ن- لابد ان نندد بال- بالهجوم الصليبي على نعم.
المسلمين لابد ان نعترض لابد ان نشجب.
نشجب لابد ان كذا فواحد فيهم الحقيقه كان عاقل يعني شوية.
عاقل آه.
عاقل كتير الحقيقه كان ملك آه، او يعني زعيم اماره اسمها اماره بطليوس طبعا احنا لا عارفين إن بطليوس ولا وكان اسمه برضو هنضحك طبعا برضو على اسمه كان اسمه المتوكل ابن الافطس رحمه الله آه.
وده كان فعلا رجل آه، يعني فيه عزه وفيه يعني نخوه وقال لهم اذا كان الوضع كذلك واذا كنا احنا خلاص سنغزى سنغزى طب ما نغزى من المرابطين احسن ما نغزى من الصليبيين وقال ان انا ادعو الى استدعاء يوسف ابن تشفين طبعا حصل معارضه من هنا ومن هنا في الاخر وافقوا مضطرين على استدعاء يوسف ابن تشفين عشان الكرسي هيضيع مع هيضيع.
الخوف على كراسيهم آه.
وكل شيء بس خلاص حتى في واحد منهم قال كلمه جميله والحقيقه الكل- قال اللي قال هذه الكلمه المعتمد ابن عباد قال ندعو يوسف ابن تشفين ولئن ارعى الجمال في صحراء المغرب خيرا لي من ان ارعى الخنازير في اوروبا لان انا الله في يوم من الايام هكون عبد الله اكون عبد احسن ليوسف ابن تشفين احسن ما اكون عبد لالفونسو السادس وافقوا على استقدام يوسف ابن تشفين على شرط انه لما ينتصر على الفونسو السادس يرجع تاني يرجع لك إلى- شعبينا إلى احنا عايزين نقعد على أفريقيا.
الكرسي يعني صحيح وراح آه، وفد ودعا يوسف بن تشفين ويوسف بن تشفين اول ما عرف بمصيبه الاندلس تحركت فيه النخوه وجمع جيش من كام واحد 7000 واحد فقط ليه 7000 ده انت جيشك 100000 في الشمال و500000 في 500,000.
الجنوب لكن الدوله واسعه انا عندي اكتر من 20 دوله انا اخد كل الجيش افرغ البلد من الجيش راجل في منتهى الحكمه افرغ الدوله من الجيش بتاعها وبعد كده يجي لي من الشرق او من الغرب والثانيين من هنا ناس من هنا من هنا ما يضمنش تربص لا، اعداء في منتهى المسلمين الحكمة بالدول نعم.
يتصرف صرف الامور رتب الاوضاع ر- رتب الثغور وخد 7000 واحد وركب السفن وعبر مضيق جبل طارق وهو في مضيق جبل طارق هاجت الرياح وكادت السفن ان تغرق وتوجه يوسف بن تشفين في منتهى الخشوع لله عز وجل وقال يا الله إن كنت ترى أن عبور هذا الجيش لهذا البحر فيه خير للمسلمين فجوزنا إياه وإن كان غير ذلك فردنا إلى بلاد المغرب فسكنت الريح وهدأت الأمواج وعبر الجيش بفضل الله عز وجل الله أكبر.
هذا يورينا الاتصال الله بين سبحانه ال...
وتعالى.
بين يوسف بن تشفين وبين الله عز وجل اتصال كامل واول ما نزل الى ارض الاندلس الوفود بقى بتستقبله اول حاجه عملها ايه اول حاجه عملها سجد لله شكرا ان عبره هذا ال- المضيق وأن اختاره للجهاد في سبيل الله ومر يوسف بن تشفين رحمه الله في الطريق نعم.
وهو ماشي في الطريق بقى بنشوف حاجة جميلة جدا بنشوف شعب الأندلس أول مرة يشوف ناس من 70 80 سنة من أيام عبد الرحمن الناصر والحكم ابن عبد الرحمن الناصر أول مرة يشوف ناس متجردة لله عز وجل ناس مخلصة ناس راحت تموت في سبيل الله فتحركت النخوة في قلوبهم انه كان عايش مع ناس حابه الكرسي وحابه بالظبط السلطه كانت موتت فيهم كل نخوه للاسلام آه.
أوه. لما شاف بقى القدوه يوسف بن تشفين بدا يتحرك مع الشعب واحد جاي من قرطبه واحد من اشبيليه واحد من بطليوس واحد من شرق الاندلس من غرب تذكروا الاندلس الزمن الجميل سبحان الله لما وصلوا لمنطقه في شم او في وسط الاندلس في مملكه بطليوس المملكه المنطقه ديت عرفت بعد ذلك في التاريخ بالزلاقه كان عددهم 30 ألف مقاتل من 7000 من لل- 7000 ل 30000 23000 منين من شعب الاندلس الذي لم يسمع عن الجهاد منذ اكثر من 80 سنه الكلام ده كان في سنه دي مشكلة إن- 479 انه هجري بيصل يا دكتور راغب يعني بكثير من الحكام الى مساله قتل الجهاد في سبيل الله عند الناس سبحان الله و- ده- يعني- هذه والله جريمه اه جريمه الناس في, في قلوبها حميه وفي قلوبها حب للاسلام وحب الاستشهاد في سبيل الله وحب للدفاع عن حرمات المسلمين فكيف يقتل هذا في نفوسهم والله يا اخي سخر هذا كله خليك محتفظ بالكرسي بتاعك لكن سخر كل هذا في خدمه الدين نعم وهتكون ساعتها عزيز في الدنيا وعزيز, وعزيز في الاخره ان شاء الله نعم نعم المهم وصل يوسف بن تشفين بالجيوش الإسلامية 30 ألف مقاتل 7000 من المرابطين و23 ألف من أهل الأندلس ولقى ألفونسو السادس مجمع له 60 ألف مقاتل ودخل الفريقان في صدام مروع في موقعة الزلاقة في شهر رجب من سنة 479 من الهجرة هذا يوم من أيام الله عز وجل هذا اليوم في التاريخ يقاس بموقعتي القادسية واليرموك ولعل برضو الكتير ما يسمعش عن كلمة الزلاقة هذه موقعة فعلا من أهم المواقع في تاريخ المسلمين انتصر فيها يوسف ابن تشفين انتصارا ساحقا ماحقا الجيش الصليبي كان ستين ألف قتل من الجيش الصليبي في موقعة الزلاقة تسعة وخمسين ألف وخمسمائة وخمسين متخيل ده- دي نسبة تسعة انت- دي وخمسين نسبه ألف انتخابات دي سبحان الله يعني لم ينجو إلا 450 إنسان فقط من هذه الموقعة دي كانت مذبحه يعني انتصار الله اسلامي أكبر، ساحق الله اكبر محق الجيش الله اكبر الصليبي تماما كانت الغنائم في منتهى الكثره ماذا فعل يوسف بن تشفين في هذه الغنائم اعطاها بكامل لاهل الاندلس وقال انا مش عايز منكم غنائم آه.
انا فقط جئت لهذا المكان لانصر الله عز وجل لاحقق دين الله لانصر دين الله في هذه البلاد ورجع رحمه الله بعد ان ترك درسا من اعمق الدروس المعتمد في هذه ال- نعم.
في هذه البلاد الدرس ان الحقوق الذي تنتزع من المسلمين لا تؤخذ بالطلب من اعداء الامه ولكن بالقوة.
لابد ان تؤخذ بالقوه نعم لابد للجيوش المعتديه ان ترغم على العوده لا ان تقنع بالعوده بالكلمات او المفاوضات او نحو ذلك ورجع يوسف بن تشفين رحمه الله سنه 479 الى بلاد ال- الاندلس الى بلاد المغرب ثم بدا المسلمون الطوائف في الاندلس يتنازعون على الغنيمه من جديد فعاد دنيا.
حكماء وفقهاء وعلماء الاندلس الى يوسف ابن تشفين يقول له في هذه المره تعال وانقذنا من حكامنا قبل ذلك كنت تنقذنا من الصليبيين الان تعال وخذ هذه البلاد وضمها الى مملكتك او ضمها الى دولتك دوله المرابطين ويوسف بن تشفين تحرك جدا وارسل الى علماء المسلمين يستفتيهم وممن افتاه في ذلك ابو حامد الغزالي صاحب الاحياء رحمه الله الله عليه.
ارسل له فتوى انه لا بد لك ان تاخذ هذه هذه البلاد والا ضاعت تحت اقدام الصليبيين في يوم من الايام وتوجه في سنه 483 يوسف بن تشفين الى بلاد الاندلس وضمها الى دوله المرابطين واصبحت دوله الاندلس تحت حكم دوله المرابطين نعم.
وظل الوضع في قوه الى ان حدثت نقطه الانكسار بموت يوسف ابن تشفين رحمه الله في سنة 500 بعد أن حكم المسلمين قرابة 45 سنة متصلة من أعظم الفترات في تاريخ الأمة الإسلامية وفتن المسلمون بعد وفاته بالدنيا الواسعة التي فتحت عليهم وحدث الصراع بين المسلمين كما هو متوقع على الدنيا ودخل المسلمون في زمن السقوط عندما ظهر شخصية اسمها محمد ابن تومرت وكانت شخصية منحرفة عقائديا وكان عنده قدرة قدرة على الخطابة وقدرة على البلاغة وجمع الناس حوله نتيجة دخول الدنيا إلى المسلمين ونتيجة ظهور هذه الشخصية يعني بما يملك من انفرط.
علم وقوت فصاحه نعم وبيان للأسف الى الشديد انه كان كان عليم منحرف اللس- عقائديا.
عليم اللسان لكنه كان منافقا كان م- محرفا للشريعة كان مبدلا وحدثت فتنة كبيرة لكن هذه الفتنة ما كانت تحدث لولا أن تسللت الدنيا إلى قلوب الذين خلفوا يوسف ابن تشفين نعم.
ثم بعد ذلك سيكون قيام من جديد بعد سقوط دولة المرابطين في كل مرة حضرتك بتتحدث معنا نرى أنه الدنيا كلما لعبت وأخذت مكانها في القلوب آه.
آه.
لم يعد للتجرد مكان تضيع بيبدأ الأمة.
منحنى السقوط بقوة فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما نذكر الناس به فتتنفسوها كما تنفسوها صحيح.
فتهلككم كما حتى هذا أهلكت.
أبلغ الدروس من هذه نعم.
نعم. من هذه الحلقات والله جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه باسمكم أحيي الدكتور رغب السرجاني وعلى وعد بلقاء متجدد وبرنامجكم تلك الأيام إلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته